نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة الحقيقة النهاردة نبتدي بقى نخش الجنة ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة و... وسامحونا بقى تعبناكم في بعض الحلقات كده يعني بنمهد بس كده لدخول الجنة لأن على فكرة عشان نخش الجنة على طول مرة واحدة الموضوع ما يعني يعني ما فيش انسان في الدنيا يتحمل هول هذه المفاجاه العظيمه ولذلك سبحان الملك لما المولى عز وجل بيعطي ادنى اهل الجنه او اخر من يدخل الجنه مره يقربوا من شجره ومره يقربوا من شجره احلى من الشجره والمره الثالثه شجره ثالثه والمره الرابعه على باب الجنه ليه لان هو يعني زي ما بيقولوا التدرج في النعم يخلي الانسان يشعر بقدر النعمه والتدرج في ان انسان يعني يرتقي من لذه الى لذه ومن نعمه الى نعمه ومن متعه الى متعه بيخلي الانسان يستشعر معنى المتعه ديت اما لو انه دخل مفاجاه كده على درجات الجنه الى غير ذلك ممكن المساله هو لا يتحمل هول هذه المفاجاه ولذلك سبحان الملك حتى في مساله اعظم لذه في الجنه اللي هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إحنا في الدنيا ربنا خلقنا على هيئة لا تتحمل لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك لما سيدنا موسى طلب أنه ينظر ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف, فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة أما في الآخرة ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ونسعد برؤية المولى عز وجل في يوم المزيد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأن ربنا بيهيئنا في اللحظة ديت وبيخلي أبصارنا توصل لمرحلة نستطيع من خلالها أن احنا نتلذذ ونتنعم بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة عن مفاتيح ابواب الجنه وعن ابواب الجنه نفسها سالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مفاتيح ابواب الجنه فراح حبيبنا صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن ان مفاتيح الجنه كتيره جدا لكن اعظم واغلى واجمل مفتاح من مفاتيح ابواب الجنه اللي هو مفتاح التوحيد مفتاح لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حتى ولو كان من وساط الموحدين فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في نار جهنم أبدا حتى لو عوقب ببعض ذنوبه وقد لا يعاقب لأن الإنسان اللي بيذنب في حق الله سبحانه وتعالى هو يوم القيامة يقينا في مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه ورحمة الله عز وجل تغلب غضبه ولذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة نقل قول بعض أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا لو شاء الله لغفر له بلا توبة ولكن الإنسان طبعا ما عرضش نفسه لأن هو ممكن يتغفر ولا ما يتغفرش لا الاصل في الانسان انه يطيع ربنا فلو وقع في معصيه وما فيش حد في الدنيا معصوم الا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ففي في هذه اللحظه واجب على كل مسلم ان يتوب الى الله وان يرجع الى الله سبحانه وتعالى كل مفتاح في الدنيا لابد ان يكون له اسنان عشان نفتح بيها وده اللي بيفرق مفتاح عن مفتاح فالعلماء بيقولوا مفتاح الصلاه الطهور ومفتاح الحج الاحرام ومفتاح البر الصدق ومفتاح العلم حسن السؤال ومفتاح النصر الصبر ومفتاح المزيد الشكر وهكذا كل مفتاح له اسنان طيب وفي من ضمن مفاتيح الجنه بعد مفتاح التوحيد ومفتاح لا اله الا الله مفاتيح كثيره جدا لكن من اعظم تلك المفاتيح ايضا مفتاح الصبر سبحان الملك الصبر على ايه الصبر على طاعه ربنا والصبر عن معصيه ربنا والصبر على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى وفي صبر تاني صبر على عن زخارف الدنيا وزينتها وزهرتها الفانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة أو لم يلبسه في الآخرة الرجل محرم عليه في الدنيا يلبس ذهب أو يلبس حرير أما المرأة فلها أن تلبس الذهب ولها أن تلبس الحرير لأن النبي خرج بالذهب والحرير وقال هذان حل هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة يبقى إذا صبر عن معصية ربنا وصبر على عن زخارف الدنيا وزينتها لان انت لما تصبر يوم القيامه سيقال لك ويقال لكل من صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على قضاء الله وصبر عن عن زهره الدنيا وزينتها الفانيه يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار حتى ان الفقير نفسه اللي اتحرم في الدنيا من متع الدنيا وزخارف الدنيا وزينة الدنيا يوم القيامة ربنا يكرمه يخش قبل الأغنياء في رواية بتقول إنه يخش قبلهم ب 40 سنة وفي رواية بيقول بيخش قبلهم ب 500 عام ولما هنيجي نتكلم عن عن النقطة دي بالذات هنوضح ليه هنا النبي قال 40 سنة وليه هنا قال 500 عام هوضحها لكم في ساعتها لكن سبحان الله ليه يدخل قبل الغني لأن الغني اتمتع ويا ما عاش في نعيم فربنا يجبر كسر الفقراء يدخلهم الجنه قبل الاغنياء اما ب 40 سنه واما ب 500 عام وده لبعض الفقراء وده لبعض الفقراء لان يختلف حال الفقير عن الفقير الاخر ويختلف ايضا حال الغني مع الغني الاخر تعالوا نخش على ابواب الجنه ما دام معاك مفتاح لا اله الا الله ما دمت انت موحد ما دمت بتعبد ربنا وبتحب ربنا خلاص معاك مفتاح لا اله الا الله هنبتدي نخش الجنة هنبتدي نخش الجنة لكن قبل ما نخش على أبواب الجنة عايزين نقف وقفة حلوة أو جميلة جدا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ابن القيم بيوضح إن من كمال وتمام رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يا جماعة لما بيمنع عن العبد نعمة معينة ما بيمنعهاش إلا ويعوضه أضعافها بفضل الله سبحانه وتعالى فعلى سبيل المثال الجنين وهو في بطن أمه مصدر غذائه يا جماعة الحبل السري يعني مصدر واحد يأتي من حبل السري طعامه وشرابه ونفسه سبحان الملك فإذا ما انقطع الحبل السري ونزل الجنين وولد من بطن أمه قطع عنه سبب رزق واحد اللي هو الحبل السري فربنا يديه ضعف الرزق اللي هو إيه؟ ثديين يرضع منهم يرضع من الثدي هذا فإذا أراد أن يبدل فيرضع من الثدي الآخر فربنا قطع عنه الحبل السري اللي هو مصدر الرزق الواحد واداله مصدرين للرزق اللي هم ثديين من أمه التي تحبه وتحنو عليه طيب عاش سنتين في حضن أمه يرضع ويتمتع بالقرب من قلب أمه بعد سنتين هيتفطم فربنا يخلف عليه باضعاف الرزق ده هو كان ليه كم مصدر رزق مصدرين الثديين فربنا يرزقه باربع مصادر للرزق طعامين وشرابين الطعامان هما الحيوان والنبات والشرابان هما الماء واللبن شفت قد ايه يبقى من حبل السري يقطع يبقى فيه ثديين الثديين خلاص الولد اتفطم يبقى ليه اربع انواع من الرزق طعامين وشرابين خلاص الانسان ده مات يدخل من ابواب الجنه الثمانيه ودي كانت واقفه كده مع ابواب الجنه طب يا ترى ابواب الجنه كم باب ثمان ابواب الثمان ابواب دول بيدخل منهم المؤمنون فقط لا امال مين بيدخل معهم الملائكه قال جل في علاه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله أكبر الأبواب دي قد إيه؟ واسعة قد إيه؟ أصل أهل الجنة أكيد برضو كتير يعني بالمليارات المليارات دي هتخش إزاي لو الأبواب مش واسعة هيخشوا ازاي في ظل هذا الضيق لا ده الابواب لا تخطر على قلب بشر ده الباب الواحد ممكن يوصل اتساع الباب الواحد ما بين مكة وبين بلاد الشام تخيل حضرتك آلاف الأميال دي سعة الباب الواحد مين اللي بيقول الكلام ده مش أنا والله ده حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين فوالذي في حديث الشفاعة فوالذي نفسي بيدي إن ما بين المصراعين من مصاريع أبواب الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة تعالوا نكمل موضوع أبواب الجنة ولكن بعد فاصل صلى الحبيب تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة قبل ما حتى نتمنى قالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتوا قد إيه يا حبايب قلبي قد إيه وسع باب الجنة اللهم بارك يا رب العالمين تخيلوا وسع الباب الواحد ما بين مكة إلى بصرة ما بين مكة وبلاد الشام ما شاء الله الحاجة التانية العجيبة جدا إن النبي عليه السلام ده الكلام ده في الصحيحين في البخاري ومسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إن النبي بيوضح قد إيه إن أنت الباب دوت لو ركبت فرس سريع جريت من حلقة الباب ده لحلقة الباب ده توصل ما بين الحلقتين في 40 سنة وانت راكب فرس بتجري بيه سريع ليل ونهار لا تنقطع لمدة 40 سنة على ما توصل يعني طبعا حاجة أكبر كمان ما بين مكة وبلاد الشام يقول صلى الله عليه وسلم إن ما بين مصرعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة الحاجة الجميلة قوي ال- الرائعة أبواب الجنة فوق بعضها وأبواب النار ربنا يعافينا ويعافيكم تحت بعضها ابواب الجنه كل لما تطلع فوق كل لما الباب يتسع فالابواب عامله كده يعني الباب تطلع فوق يتسع ادي الباب الاولاني الباب اللي بعده اوسع كده الباب اللي بعده اوسع فكلما علت درجتك في الجنه كلما دخلت من باب اوسع ما شاء الله فابواب الجنه تتسع كلما صعدت الى الى فوق ابواب الجنه مغلقه كانت في الدنيا ما بتتفتحش الا في مناسبتين يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع وطوال شهر رمضان فقط ايه الدليل على كده الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا صنف واحد الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء يعني خصام فيقال انظروا يعني اجلوا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا الله اكبر يبقى اللي مخاصم اخوه وزعلان معاه بيتغفر لكل عبد مسلم كل يوم خميس وكل يوم اثنين كل يوم اثنين وكل يوم خميس الا لو واحد مخاصم اخوه الاثنين دولت تتاجل المغفره في حقهم فيقال انظروا اجلوا هذين حتى يصطلحا لا تغفروا لا لده ولا هنغفر لده لحد ما الاثنين يتصالحوا ولا يحل لمسلم, لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ولذلك واحد مرة اتخاصم مع سيدنا علي بن أبي طالب فبيقول له يا علي ائتني فصالحني قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت والله خير مني يا علي شوف ال- ال- الفهم الجميل فاوعى تخاصم اخوك عشان ايه عشان دنيا والله الدنيا ما تساوي جناح بعوضه وما تساوي ان انت تخاصم اخوك ولا ان انت تهجره ولا ان انت تزعل منه ده كان احد السلف يقول والله لو جعلت الدنيا كلها في لقمه فوضعتها في فم اخي ما كانت كافيه انا ادعو له كل يوم بالجنه اابخل عليه بالدنيا هي دي الدنيا سبحان الملك يبقى ابواب الجنه تفتح يوم الاثنين والخميس وفي شهر رمضان طول الشهر كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب طول الشهر ابواب الجنه مفتوحه لكن عند دخول المؤمنون الجنه كانت الابواب مقفوله فاول ما يوصلوا مباشره تفتح تبتدي تتفتح ابواب الجنه الملائكه يبتدوا يفتحوا ابواب الجنه قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا جماعات حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان الملك طيب بعد دخول اهل الجنه الى الجنه من ابواب الجنه الابواب دي هتتقفل تاني لا خلاص ما دام المؤمنون دخلوا دخلوا الجنه خلاص تفضل ابواب الجنه مفتوحه على طول بعد كده لا تغلق ابدا خلاص بقى ما بقاش فيه لا شهر رمضان ولا يوم اثنين ولا يوم خميس خلاص الدنيا انتهت وما بقي الا الجنه والخلود في الجنه فالابواب تفضل مفتوحه طب ليه تفضل مفتوحه ليه اديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك لو انك دخلت فندق 5 stars او 7 7 stars فندق بقى عالمي كده ودخلت قعدت في الفندق الفندق ده على البحر او على النيل وفي مكان جميل جدا وخدمات ما شاء الله جه حبيت تخرج من الفندق تقضي مشوار او تقضي مصلحه او تخرج تتفسح في اي مكان فجيت تخرج فلقيت باب الغرفه بتاعتك مقفول ما ينفعش تخرج رغم ان انت قاعد في فندق جميل وما شاء الله وحمام فخم جدا وغرفه نوم جميله وكل المتعه اللي انت عايزها موجوده في الجناح بتاعك في الفندق لكن لمجرد احساسك ان باب الجناح بتاعك مقفول عليك تحس كانك مسجون حتى ان المثل اللي بيقولوه العوام يغور السجن ولو كان في جنينه صح كده فاحساسك بان انت مقفول عليك يخليك تشعر ان انت في سجن ولان الجنه بتراعي جميع الجوانب النفسيه والجسديه والمتع لابد ان تتكامل في قلب وجسد المؤمن في الجنه فروعيت هذه الاشياء بان ابواب الجنه بعد دخولك الجنه تفضل مفتوحه على طول عشان تشعر ان انت قاعد في مكان بتتمتع فيه والباب مش مقفول عليك بل الباب مفتوح تعمل اللي انت عايزه فده من ضمن الاشياء الجوانب النفسيه التي تتمتع بها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى وفي باب مخصوص وانت داخل الجنه أبواب الجنة ثمانية في باب مخصوص لبر الوالدين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أجمل باب من أبواب الجنة الثمانية هو باب بر الوالدين وفي باب مخصوص للصائمين يقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم وفي أبواب للصدقة وأبواب للصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية فكمن فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد الله أكبر فأبو بكر الصديق بيقول له يا رسول الله فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية قال أجل وأنت هو يا أبا بكر الله أكبر سيدنا أبو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية ربنا يرزقنا إياكم يا رب العالمين أن ينادى علينا يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية وفي باب مخصوص لمن لا حساب عليهم تعرفين يوم القيامة في ناس ستحاسب ثم تدخل الجنة وفي ناس تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ودول لسه هنعيش معاهم إن شاء الله في حلقة لوحدها في صنف مخصوص يخش الجنة لا يتحاسب ولا يتعذب على طول أول ما يبدأ الحساب يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فهناك باب مخصوص لمن لا حساب عليهم يقول جل وعلا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى يعني هم يخشوا من باب معين وفي نفس الوقت هم شركاء الناس في سائر الأبواب ده كان حديث بسيط جدا عن مفاتيح الجنة وعن أبواب الجنة قلنا الأبواب ثمانية وفي ناس يوم القيامة يا جماعة ربنا هيكرمهم يا رب اجعلنا وإياكم منهم في ناس هينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية وفي إنسان هيخش من باب مخصوص المهم في النهاية إن إحنا نخش فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بتمنى يا جماعة إن برنامج يوم في الجنة يخلي فعلا الإنسان همته تعلى في العبادة وفي الطاعة وفي الدعوة إلى الله وفي فعل الخير وفي حب الخير للناس وفي حب الناس من حولنا إن إحنا نتآلف ونتواد لعل وعسى ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة ونستشعر نعيم الجنة وربنا يكرمنا كده ونسعد بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ونقعد معاه ونقعد مع جميع الأنبياء ونقعد مع سيدنا نوح ونقول له يا سيدنا نوح احكي لنا قصتك ويا سيدنا موسى احكي لنا لما قابلت فرعون عملت إيه ولما جينا وراك عند البحر وكان عايز آه، يقتلكم وأنت ضربت البحر بعصاك وانفلق حصل إيه اوصف لنا بل إن إحنا ممكن وإحنا في الجنة نطلب من ربنا يخلينا نشوف الحاجات ديت كانها قدامنا حقيقي وهنشوفها لان لنا في الجنه ما تشتهيه الانفس ربنا يجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين ولقائنا ان شاء الله في الحلقه القادمه عن موضوع برضه في غايه المفاجاه وفي غايه الجمال وكل ما كان عن الجنه فهو جميل اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الجنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا معنا نتهنى في نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى